يهديه طبيب عيان بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بكم أعزائي المشاهدين في عيادة الرحمة النهاردة هنتكلم في طب وجراحة العيون آه، في آه، موضوع آه، التهابات القرنية يهمني أوي في القرنية لأنها جزء حساس في العين يهمني في القرنية أعرف إمتى القرنية تلتهب إيه أعراض التهابات القرنية إزاي أحمي عينيا من التهابات القرنية ازاي اجري جري للدكتور او لطبيب العيون اقرب طبيب عيون ليا عشان اقول له ان انا شاكك ان يكون في التهاب في القرنيه لان القرنيه يا جماعه جزء شفاف هو اللي بيدخل الضوء للعدسه وللشبكيه ليه معامل انكسار جزء مهم جدا جدا في العين ولما بنفقد القرنيه لا قدر الله بنفقد حاجات كتيره جدا جدا وما بنقدرش إن نقول ان احنا آه، ماشيين زي ما احنا عايزين طيب يهمني كأ- ك- كمشاهد ان انا اعرف امتى أ- أتو- اتوجه للطبيب وامتى اروح اقول له يا دكتور انا شاكك ان في حاجه في القرنيه ايه اعراض القرنيه لان الحقيقه احنا بنشوف في عياداتنا كتير جدا في ناس يجي لهم التهابات في القرنيه وتهمل في هذا الالتهاب او يقول لك انا مش واخد بالي عينيا بتدمع معلش عينيا حمراء ما جراش حاجه رحت الاجتحام الدكتور اداني قطره مع احترامي الصيدلي كل ده وممكن يكون ممكن يكون عنده التهاب في القرنيه وتتفهم الموضوع ويؤدي الى مضاعفات احنا كاطباء مش قدها والحقيقه احنا بنبقى متضايقين جدا ومستائين جدا لما جينا مريض القرنيه وهو مهمل في نفسه فاحنا النهارده لازم كلنا نبقى قاعدين قدام التلفزيون لازم اللي سمعنا يقول اللي مش واخد باله او اللي مش موجود ان اعراض القرنيه ايه بحيث لو جالي التهاب في القرنيه اجي على اقرب طبيب عيون لان دي حاجه مهمه جدا وبتخش معاها في إيه، اشياء كتيره في العين هقول لكم دلوقتي بتخش حاجات كتيره جدا فالمريض بيتهياله ان زي ما عينيه احمرت قبل كده المره دي نفس الموضوع او زي ما عينيه دمعت المره دي المره دي نفس الموضوع لا احنا بنتكلم على القرنيه الجزء الشفاف واحد يقول لي ايه القرنيه مش مطلوب من حضرتك تعرف تشريح القرنيه لكن مطلوب تعرف ان هو الجزء الشفاف اللي اللي اللي في العين اللي هو وراه القزحيه اللي هو وراه اللون بتاع العين هو ما بيبانش بالنسبه لنا بس ده الجزء القرنيه اللي هو النني نفسه الجزء اللي أس- اللي قصاد النني بالظبط ده المطلوب من حضرتك تعرفه طيب ايه بقى امتى اتوجه لطبيب العيون واقول له يا دكتور انا شايف ان انا عندي التهاب في القرنيه طيب مهم قوي قوي اعراض التهاب القرنيه لان المره دي انا هركز عليه قوي عشان ما تفوتناش حاجه ونرجع تاني نقول انا ما خدتش بالي انا او او ما خدتش او بحسبها يا دكتور دموع عاديه او بحسب شك عاديه طيب لان بعد كده التهاب القرنيه في الاول خالص هي يعني يعني هو هيكلفني زار لطبيب العيون بعد 10 دقائق من الاعراض هتوفر لي 95% من العلاج هتوفر لي 95% من العلاج ومن الشفاء باذن الله لكن لو احنا اهملنا في الكلام ده هنخش في مشاكل احنا مش قدها طيب يبدا بقى تلتهب القرنيه هقول لكم فيما بعد اسباب التهاب القرنيه لكن اهم حاجه انت هتشعر بايه لما تكون القرنيه عندك ملتهبه امتى تحس ان في التهاب في القرنيه ده اللي يهمني اسبابه والوقايه منه هقول لكم عليه طب يجي مريض القرنيه اول حاجه يشعر بيها يحس ان جسم غريب في العين يجي لي الطبيب يا دكتور انا حاسس ان في شكه في عينيا يحس ان في دموع بغزاره عينيا بتدمع كتير طيب بس مش اي دموع يبقى التهاب قرنيه عشان كده بقول لكم يا جماعه اي التهاب او اي اعراض في العيون لازم تتوجه لطبيب العيون عشان يقدر يميز لي بين ده وبين ده وبين ده طيب نبدا ثاني نقول جسم غريب في العين حاسس ان في حاجه في عينيا دموع بغزاره ودي اهم من كده بقى اللي المريض يقول لك انا مش قادر افتح في النور النور ده بتاع ربنا مضايقني نور اللمبه مضايقني حاسس ان انا مش قادر افتح واحيانا من كتر التهاب القرنيه يجي المريض قافل الجفن خالص وعشان نفتح له الجفن ونحط له قطر بنج عشان نفحصه لان هو ميكانيزم عنده او الجفن بيعمل حمايه للالتهاب القرنيه ان هو يزر جامد قوي على عينيه بس ده هيعرف ان كده كده الم- يعني العرض ده شديد قوي فهيعرف ان ده التهاب في القرنيه لكن اللي مش هيعرف الو طب نشوف اتصال ونكلم آه، الانسه ندى اتفضلي السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي يا فندم ازي حضرتك يا دكتور اهلا بيكي لو سمحت يا دكتور هو انا ماما من ثلاث اسابيع كده ايوه كانت عملت عمليه الميه البيضاء كويس قوي هي عندها برضو ميه زرع على العين بس بتاخد لها قطره وكده فالدكتور قال لها طالما قاع العين كويس فمفيش مشكله يعني بعد اذن حضرتك عندها ميه زرقاء في نفس العين اللي عملت فيها ميه بيضاء اه في نفس العين اه تمام.
بس هي دلوقتي بعد ما عملت الميه البيضاء آه بت... م- بتحس يعني ان في نقط قدام عينيها كتير كده تمام فمش عارفه انا ده سببه من ايه بالظبط والدكتور قال لها يعني لو زادت تيجي تاني اشوف العين او كده لو قلت خلاص هتمشي لوحدها فانا تمام.
مش عارفه ده من ايه يعني طيب العمليه كويسه ماشيه كويسه يا ندى وكل حاجه هي العمليه كويسه اه طيب وبتاخد علاج الميه الزرقاء ولا لا بعد العمليه بتاخد ازرجه برضو الميه الزرقاء اه طيب يا فندم اتفضلي فيا وهسمع حضرتك بسم الله ماشي يا دكتور بس هي عندها الضغط والسكر حاضر يا فندم ماشي شكرا يا دكتور طيب آه، آه، والدتها عملت عملية مية بيضاء زالت المية البيضاء أو شالت العتامة اللي في العين وكان عندها ارتفاع في ضغط العين يعني مية زرقاء الحقيقة الطبيب فضل ان هو يشيل المية البيضاء وما يعملش عملية مية زرقاء دي وجهة نظره لأن هو ش- شاعر أو حاسس إن ضغط العين منتظم عن طريق ال- ال- القطرات بتاعة المية الزرقاء فكده هو فضل وده قراره صح اللي انا هعمل الميه البيضاء وطالما ضغط العين منتظم على القطرات بتاعتي يبقى مش هعمل عمليه ميه زرقاء لان دي مدارس في ناس بتقول لا انا طالما هعمل عمليه الميه البيضاء اعمل معاها الميه الزرقاء بالم- بالمره يبقى انا كده عشان اريح المريض من القطرات بتاعه ضغط العين او الميه الزرقاء مدى الحياه ما علينا يبقى احنا قررنا سليم إيه، بتشعر المريضه ان في هالات سوداء نقط قصادها في مجال الرؤيه وده وارد احيانا بعد ازاله الميه البيضاء لان هي عندها سكر فممكن يبقى في حاجة في السائل الزجاجي بسيطة قوي زي عقارة بسيطة حاسس ان في نقط او بتسميها الذباب الطايرة إيه، بقول للأنسة ندى اللي احنا هن- هنفحصها كويس جدا هنفحص السائل الزجاجي على السكر والضغط هننظم ضغط الدم لان احيانا ارتفاع ضغط الدم بيبقى ليه سبب في الذباب الطايرة هنفحص قاع العين عشان السكر ودي شيء طبيعي جدا ولازم تتوجه للدكتور اللي عامل لها العملية عشان يطمئنها يا فندم إيه، إيه، نشوف اتصال تاني بعد اذنكم السيدة ام حسام اتفضلي السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته من فضلك يا دكتور انا عندي 37 سنه أيوة فعندي دلوقتي خيالات كتيره قوي قدام عينيا كويس وعندي على طول بحس ان في زي ما في غشاوه جايه على عيني وحرقان جامد في عيني وتقل في عيني تمام.
فرحت كشفت على الدكتوره في المعهد التذكاري اللي في الجيزه قالوا لي ده- رحت كشفت فيه فالدكتوره قالت لي نظرك ستة على ستة ومفيش حاجه في عينك تمام علما ان انا فعلا حاسه ان انا في زغلله وعيني تقيله و- وتملي ساعات في اوقات كتيره احس ان في بتحبس دم كده اه لوحدها وبتصرف لوحدها اه بس ده سؤال تاني سؤال بنتي نفس الحكاية دايما بتحس ب- برضو ب- ب- بحبس الدم في عينيها مم.
عندها 17 سنة مم.
فأنا مش عارفة يا دكتور ده التهابات قرنية ولا ده إيه بالظبط استاذة حضرتك يعني ايه حبس الدم في عينيها
يعني يا دكتور مت- بتنام وتقوم تبص تلاقي في في جنب عينيها في زي دم حابس كده في في في, ال- في البياض بتاع عينيها حمار بسيط يعني اه في حمار بسيط كده لا في زي حبس الدم كده في زي تجمع دم دموي ده وبعد كل كده بيصرف لوحده ده كل يوم ولا حصل مرة وسكت لا ده مثلا كل فترة يعني كل فترة يعني كل كام يوم كده ابص الاقيه بيحصل كده عندها
اه طيب ف... فهل ده التهاب قرنية ولا ده ايه بالظبط؟
حاضر يا محسن اتفضلي حضرتك ماشي.
اقفلي التلفزيون اسمعي جزاك الله.
اسمعي اسمعي السلام عليكم أحسن صعب كده آه، السيدة الفاضلة كشفت عندها 37 سنة بتشتكي من آه، هالات قصاد مجال الرؤية بتشتكي من زلالة بتشتكي من تقل في عينيها وبتشتكي من حاجة اسمها حبس الدم هقول لكم ايه الموضوع الحقيقة راحت كشفت وطبيب العيون آه، شاف النظر لقاه 6 على 6 آه، طمن ان شاء الله على قاع العين طلع كويس طالما شفنا النظر وقسنا ضغط العين وشفنا قاع العين يبقى انا كده اصبحت بريء من اتهام الزغلله لان الزغلله اللي في العين اسبابها انا اطمنت عليها لان العين يا جماعه اداه للرؤيه ومش كل زغلله يبقى سببها العين طيب السيده ام حسام كشفت وقالها ان قاع العين سليم وانت ما عندكيش حاجه كويس قوي التقل اللي في العين ده ممكن يبقى التهاب في الجيوب الانفيه في العظم اللي حوالين العين إيه، الحرقات دي ممكن تبقى حساسيه إيه، الزغلله ممكن يبقى ليها اسباب اخرى كتيره جدا من ضمن الزغلله يا اما ارتفاع ضغط الدم يا اما توتر عصبي يا اما في حاجه في الدم نفسه صوره الدم فيه انيميا فالدم وصل للعين قليل الهيموجلوبين وصل للعين قليل فتبداي تزغللي انت او بنت حضرتك يبقى هنعمل هنحتاج من حضرتك صوره دم كامله نطمن على الدم اما بقى حكايه حبس الدم في العين دي آه، بتقولي ان انا بنتي قامت لقت ان في دم متكون في جنب العين ده بنسميه النزيف تحت الملتحمه يعني شريان بخ بخه صغيره تحت البياض بتاع العين او بنسميها كدمه دمويه احدى اسبابها الحزق الكحه العطس او ارتفاع ضغط الدم او قمت من النوم لقيتها كده بس هو يا مدام يا ام حسام المفروض ما يتكررش كتير يعني لما بيتكرر كل 15 يوم بليله ان يكون في حاله في سيوله الدم لان هو بيحصل على على فترات متباعده جدا ممكن يكون يحصل مره في الحياه ممكن يحصل مرتين فاهماني فكده عند بنت حضرتك هنعمل لها صوره دم ونطمن عليها سرعه النسف والتجلط نشوف الدنيا ماشيه ازاي تمام كده تمام كده لكن ده مش انتهى في القرنيه ولا حاجه معانا اتصال اخر السيده مهنا اتفضلي بص يا دكتور انا كشفت قبل كده مره على عينيا وعملت اشعه آه، تمام.
يعني تشخيص الحاله طلع قرنيه ومخروطيه تمام ماشي ففي دكاتره قالوا لي عدسات صلب تمام.
في دكتور تاني قال لي عمليه الحلقات تمام وفي دكتور تاني قال لي ترقيع قرنيه تمام فاخر حاجه وصلت لها يعني ان انا عملت عدسات صلبه مستورده كده تمام هي مريحه شويه بس دخلت بعد كده على النت لقيت ان هي ممكن بعد فتره يعني يحصل جحوم في الخراجيره ويحصل عمى يعني او كده طيب فاحسن حل بقى للعدسات للقرنيه المخروطيه ديت ايه؟
كام سنة يا مهنا حضرتك؟
28 28 سنة اه طب اتفضلي حضرتك اسفكي اتصال واسمعيني في التلفزيون شكرا آه، آه، سيدة مهنا آه، عندها قرنية مخروطية قرنية شبه مخروطية والحقيقة في القرنية الشبه المخروطية دي بنعمل حاجة اسمها أورب سكان أو أشعة مقطعية على قرنية هنشوف إيه أخبار المخروط هنشوف إيه الأخبار البروز هنشوف يا مهنا الدنيا ماشية إزاي لو لقينا أن القرنية المخروطية دي بسيطة جدا والامور اللي فيها آه، مش محتاجه ترقيع قرنيه آه، الحلول زي ما انت قلت كده ممكن نلبس عدسه صلبه ممكن ن- نركب حلقات بس انا ليا تحفظ كلمه حلقات عند حضرتك آه، احنا هنعمل الاشعه المقطعيه المهنه على القرنيه ونتابع بعد شهرين ثلاثه يعني سي مثلا ثلاث شهور وهنشوف في خلال في الثلاث شهور دول لابسين العدسه الصلبه وهنشوف في خلال الثلاث شهور هل المخروط ده زاد شويه هل المخروط ده التضاريس بتاعت القرنيه اختلفت ولا لا لو احنا حاسين من البدايه ان المخروط ده جامد قوي وشديد هنركب له حلقات وقتها ال- العدسات الصلبه مش هتنفع لكن لو حسينا ان المخروط ده قليل قوي او الانبعاج القرنيه بسيط هنركب عدسه صلبه ونرجع تاني نقول بعد ثلاث شهور ن- ن- نتابع القرنيه اخبارها ايه لو لقينا ال- المخروط او ال- او الاشعه المقطعيه زادت وقتها بقى يبقى ده انذار ان خلي بالك اللي انت لازم تركب حلقات عشان تثبت القرنية عشان تدكك القرنية عشان ما يحصلش قرنية مخروطية تماما ونرجع لموضوع ز- زراعة قرنية يبقى احنا كده اهم حاجة هنعمل الأشعة مقطعية ونركب حلقات لو احنا محتاجين الحلقات لو الق- المخروط زاد يا فندم نشوف اتصال آخر أيوه الو اتفضل يا فندم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه لو سمحت يا دكتور انا عندي دي 50 سنه أيوه وعندي عيني يعني تنهد عيني دانها الدم على طول كده دلوقتي مجرى الدموع فيها مسدوده تمام وفيها كانت الشعرايه كنت بنجاها كده بالملقاف هنا عندي في البيت تمام فدلوقتي رحت الثلاث اللي فات رمض الجيزه اه عطاني قطره ومرهم بس ما جاتش عليه برضه بتدمع زي ما هي برضه تمام
يعني تعباني برضه تعباني انا جاوي جاوي يعني طب- نوري يا ولد.
طب الشعرايه دي موجوده يا فندم لسه ولا انت شفتيها نعم.
بالنقاط الشعرايه بتحك في العين اه موجوده اه طب ما هي دي سبب الدموع نعم دي سبب الدموع ما هي سبب الدموع اه بس دلوقتي آه، لما بشوفها هنا بيقولوا لي ما هيش موجوده بس الدموع برضه م- باستمرار فيها يعني واليمين اكتر طب لما كشفت في المستشفى والدكتور شاف على الجهاز قال لك في شعرايه موجوده ولا قال لك ما فيش شعر والله يا دكتور هي لا مؤاخذه واحده شافتها لي بس لا قلبت عيني ولا شافتها هي بالبوج كده وخلاص اه طيب هستاذن حضرتك هتتوجهي لاقرب طبيب عيون اه.
وتحكي له القصه دي عشان ممكن تبقى الشعرايه لسه صغيره اه.
وبتحك في القرنيه وحضرتك مش شايفاها بالملقاط اه وهي دي سبب الدموع يا فندم وبتعمل قرحه في العين وبتعمل مشاكل فلازم الشعرايه دي اه.
نعمل لها كي بالتبريد او نعمل لها جلسه ليزر عشان ما تطلعش تاني يا حاجه يعني يعني اروح لدكتور رمض اقرب طبيب جنب حضرتك يا فندم والله هنا ما عندنا رمض يا دكتور انا بقى بروح الجيزه او اروح القصر او ماشي اي حته ده ال- ال- الجيزه القصر في اي مكان يا فندم ح- وهيقولي له القصه دي هيشوف الشعرايه موجوده ولا لا لو محتاجه كي بالتبريد هيعملها اه.
لو محتاجه جلسه ليزر هيعملها طب طب مجرى الدموع بقى اللي مسدود يا دكتور مجرى الدموع ده بقى هنشوف هل في المسدود الاسداد اللي فيه بسيط ولا محتاج تسليك خفيف ولا محتاج تركيب انابيب لقناه دمعيه حسب الفحص بتاع حضرتك الكلام ده من من ثلاث اربع سنين العجوزه قالت لي نفس الكلام وبرضه كل مستشفى اروح تقول لي نفس الكلام طيب ما انت مستنيه ليه طيب ما تستعملي التسليك لو فشل التسليك هنركب انابيب ما انا خايف اكون انتاجها ضعيف يا دكتور ه- يكون ايه يا فندم يكون يعني ما يكون عمليه ت- ت- تتعب نظري لا ما فيش ده بعيد عن النظر خالص يا فندم اه ده ده في في مجرى في مجرى الدموع هنتكلم عنها دلوقتي لا بعيد عن يعني النظر خالص مجرى الدموع بعيد آه.
عن عيني اه طبعا يا فندم اه بعيد عن النظر خالص
يعني آه، يعني اروح لاي دكتور برضه عشان يشوف لي الشعريه دي بالظبط يا ماما يشوفها ويطمن يتأكد- يتاكد على مجرى الدموع هل هو محتاج تسليك بسيط ولا محتاج عمليه تركيب انابيب نشوف اتصال اخر ال- ال- السيده فاطمه الو السلام عليكم الاخت فاطمه اتفضلي يا فندم آه، لو سمحت يا دكتور انا ماما ماما بتدعك في عينيها كتير اول ما تقوم من النوم وبتفضل تدمع كتير على طول ايوه طيب اتفضل في حاجه ثانيه غير كده لا بس هي بتقعد تهرش في عينيها على طول وكل ما تروح تكشف يقولوا لها حساسيه اه تمام في سكر عندها او ضغط يا فاطمه؟
لا لا ما عندهاش طيب يا فندم، اتفضل آه، هو سألك طبعا آه، فاطمة ان هي عينيها مامتها عينيها بتدمع كتير وبتدعك فيها الحقيقة وبتكشف كتير قوي هذه أعراض حساسية وده كلام صح 100% لأن الحساسية أعراضها دعك في العين وحمار وحرقان والكلام ده كله فبنديها علاج للحساسية زي ما اتفقنا يم- ممكن نديها حاجة موضعية آه، تمشي عليها آه، لمدة ون- ونتابع معاها تاني آه، السيدة معمر اتفضلي
السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
انا كان جالي انفصال في الشبكيه في عيني اليمين اه وعملت زرع عدسه فطبعا آه، بعد كده تابعت مع الدكتور كنت عاملاها في الجامعه اه
وطبعا كنت بلبس نظاره كانت نظره ضعيف الاول اه طبعا بعد كده بعد ما عملت العد... بعد ما عملت جالي انفصال و... وعملت العمليه عملت عملت انفصال الاول يا ام عمرو ايه نعم
حضرتك بتقول ايه عملت عمليه الانفصال الاول قبل الميه البيضاء عملت عمل اه عملت عمليه انفصال في الشبكيه وزرع عدسه لا.
اه في نفس الوقت اه طيب كويس
وبعد كده طبعا جيت عشان البس النظاره زي ما كنت بلبسها الاول ما مشتش معايا مم.
فطبعا رحت كشفت الدكتور قال لي ما ينفعش ان انت تلبسي النضاره دي فطبعا والحل الدكتور قال لي لازم تعملي نضاره تشغلي العين اليمين اللي انت عامله فيها العمليه وترغي العين الشمال مع ان العين الشمال ضعيفه وهي اللي بتشوف بيها وطبعا انا موظفه مم.
فطبعا رحت لدكتور تاني عمل لي عدسه نص على عيني الشمال ودي اللي انا ماشيه بها دلوقتي اه فانا خايفه طبعا من وقت للتاني بحس عيني الشمال نظر بيضعف فيها مم.
فطبعا دلوقتي انا عايزه حضرتك تقول لي على حل هل مثلا عين الشمال دي ممكن مع الو... مع الوقت تضعف وما اشوفش بيها زي ما بسمع ولا حلها ايه؟
طيب اتفضل يا ماما الحقيقه آه، ام عمرو اثرت نقطه مهمه جدا جدا واحنا بنقف قصادها ايه بقى النقطه دي هي عندها واضح ان عندها قصه النهارده شديد جدا في العينين الاثنين جالها عم- انفصال شبكي في العين اليمين نتيجه لقصر النظر العالي ونتيجه لضعف الشبكيه عملت في اليمين عمليه انفصال شبكي باسترجاع مكان الشبكيه مكانها تاني والدكتور ات- اتفضل مشكورا لقى ان مع الانفصال في ميه بيضاء غالبا فشال الميه البيضاء وزرع عدسه داخل العين فاصبحت العين اليمين اللي عملت فيها الانفصال واللي زرعنا فيها عدسه ترى الاشياء بوضوح جدا من غير نظاره لان فيها عدسه لاصقه في عد... اسف فيها زرع عدسه جوه العين يبقى اليمين كده خلصت نيجي بقى للشمال واضح ان فيها قصر نظر عالي فلو لبست النظارة القديمة هيبقى في فرق جامد جدا في سمك الإزاز بين عين سالب 10 11 12 وبين عين زيرو لأن م- مزروع فيها عدسة فإحنا كده حلها يا أم عمرو اللي أنت تلبسي عدسة لاصقة في العين الشمال عشان أنا لو عملت لك النظارة تدي للشمال قوة هتشوفي الحاجة الاتنين فيبقى إذا حلها نلبس عدسة لاصقة في العين الشمال علشان توازن الرؤية بين العينين في حل آخر ويمكن ده اسهل شويه ان احنا نعمل عمليه تصحيح ابصار للعين الشمال بس وقتها واضح ان حضرتك عندك قصه نظر عالي فمش هينفع ليزك هنعمل زرع عدسه في العين الشمال زي اللي عملناها في العين اليمين بس هنا هنعملها في الشمال بغرض تصحيح الابصار مش بغرض ان انا عندي انفصال شبكي عشان اعمل توازن بين الاثنين يبقى انا اتخلصت من النضاره عملت توازن في الرؤيه استغنيت عن النضاره التقيله وفي نفس الوقت برضه إيه إيه صلحت الابصار بس عشان الشمال الط- الشبكيه ضعيفه شويه هنعمل جلسه ارجو ليزر او او جلسه ليزر قبل ما نعمل عمليه تصحيح الابصار او قبل ما نشيل الع- العدسه بتاعت عين الشمال بالليزر حوالين الشبكيه تقويه للش- للشبكيه لكن ما تخافيش اللي حصل في اليمين مش هيحصل في الشمال الشمال شبكيتها كويسه جدا وهنحافظ عليها يا اما بالعدسه اللاصقه او بالعمليه زرع العدسه فالموضوع سهل جدا بس انا بقول لك الحلول دي ليه عشان تتمتعي برؤيه جيده بالعينين لان انت كده بتقولي لي انا شايفها بالعين اللي عملت العمليه فيها احسن من العين الثانيه ولو لبست النضاره هشوف بالعين الثانيه بس النضاره هشوف الحاجه اتنين ومش هتنفع لي النضاره وده صح آه طيب آه بنرجع تاني عقبال ما جينا اتصال آه للالتهابات القرنيه وبنتكلم عن اعراضها الدموع آه مش قادر افتح في النور حاسس ان في جسم غريب في عينيا حمار العين حمار العين في القرنية بيبقى مميز شوية بتلاقيه حمار غير مصاحب بإفرازات يعني معظم الحمار بيبقى فيه عماص بالبلدي فيه إفرازات حمار القرنية بيبقى التهاب القرنية بيبقى الحمار غير مصاحب إفرازات تيجي الدكتور العيان يقول لي أنا عينيا حمراء يا دكتور بس ما فيهاش عماص ولا حاجة وفي نفس الوقت برضه مش قادر أفتح في النور وفي نفس الوقت حاسس ان في حاجه في عينيا طيب في اعراض مهمه جدا جدا من الالتهابات القولونيه يجي المريض يقول لي انا حاسس ان في شبوره قصاد عينيا وانا عندي ميه بيضاء ولا ايه لا يا فندم انت ما عندكش ميه بيضاء انت عندك التهاب في القولونيه الله انا حاسس ان رؤيه مش مستريحه لما اعمل كده واعمل كده احس ان انا مش شايف بالعين دي كويس معنى كده ان الازاز بتاع العين او القرنيه بتاعه العين بدا يحصل فيها التهاب احدى اسباب الزغلله يبقى اذا مهم جدا جدا نعرف اعراض التهاب القرنيه يبقى دلوقتي احنا عرفنا ايه اعراض التهاب القرنيه وانت اجي على الدكتور بتاع العيون وقول له خلي بالك انا عينيا حمراء ليه او عينيا بتدمع عليه انا خايف لا يكون التهاب في القرنيه لان يا جماعه لو انا اهملت في التهاب القرنيه ال- اللي بيحصل اللي بيحصل مضاعفات في القرنيه بتؤدي الى بعض عتمات القرنيه ونخش بعد كده في مشاكل احنا مش قدها طب نشوف اتصال ده ونرجع تاني الاستاذ احمد اتفضل السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته كلام طيب يا استاذ اهلا بيك يا يا فندم دكتور.
اهلا بيك يا فندم أهلا. دلوقتي بعد اذن سيادتك كان عندي بنتي عمرها اربع سنوات ولا لقي ولا مشيت ولا اتكلمت تمام
لفيت عليها للدكاتره وعملت اشاعات مقطعيه وعملت كل حاجه اللي قالوا عليها كويس وكل واحد وقت يقول لي في دموع في المخ دموع في المخ بس مش عارف اعمل ايه
ايوه صح ف- فايه رايك انت وايه اللي شو الصح؟
طب هي آه، يعني انا حكينا في تخصص انا الرؤيه بتاعتها اخبارها ايه يا استاذ احمد ها؟
الرؤيه بتاعتها اخبارها ايه لا حلوه ما شاء الله يعني هي بتشوف كويس بتشوف حضرتك بتشوف ايدك وانت بتتحرك بتشوف والدتها آه، كويس مثلا مثلا ما تدوس عليك ما- مثلا تندع عليها تلف نفسها كده وتشوفك انت فين لا تند عليها وتلف نفسك دي سامعاك لا هي شايفاك الاول بتشوف كويس اه شايفاني اهو طيب بص يا استاذ احمد احنا دلوقتي آه، ه- هنعمل لها فحص قاع العين هنعمل لها رسم العصب البصري هنشوف النمور اللي مأثر على المشي والكلام والحركه هل مأثر على العين ولا مش مأثر على العين يعني احنا هنطمن على الجزء بتاعنا يا فندم اه وبقيه الاجزاء الثانيه هتتابع مع دكتور الاطفال يا فندم ماشي ماشي تحت أمرك.
طب انا والله تعبت يا دكتور والله يعني الحمد لله معلش ربنا في الوقت.
معلش معلش ربنا هيسهل ان شاء الله اتفضل يا فندم ال- ال- ال- ال- الاخت نجوى اتفضلي السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
لو سمحت يا دكتور والدتي عندها ميه جدا في عينها اه و- ورافضه ان هي تعمل عمليه نهائي يعني ايوه لان استاذ الضغط بيزيد عليها و... وهل ليها يعني تاثير او خطوره عليها لو ما عملتهاش؟
ضغط الدم اللي بيزيد ولا ضغط العين يا يا سيده نجوى
آه لا ضغط هي عندها ضغط دم يعني تمام طب الميه دول في عين واحده ولا في اتنين يا فندم
يا ف- لا، حضرتك آه، هي خايفه تعمل عمليه ورافضه جدا يعني الميه البيضاء في عين وا- في عين واحده ولا في اتنين يا سيده نجوى لا، في عين واحده تمام
طب آه، ايه يعني حضرتك الحل في كده؟
طب الميه البيضاء مأثره على الرؤيه يا نجوى مأثره على الرؤيه بتاعتها لا هي بتشوف يعني كويس لا العين اللي فيها ميه بيضاء مأثره على الرؤيه
آه آه، في عين واحده هي مقصره شويه شويه ولا كتير لا شويه طيب طيب اتفضلي يا حاجه ميه شكرا العفو آه، طبعا الكلام ده بنسمعه كل يوم والدتي عندها ميه بيضاء وخايفه تعمل العمليه حتى تجي لنا المريضه العياده نقول لها يا حاجه والله او يا عم الحاج في ميه بيضاء في العين محتاجه عمليه العين بتسمع عمليه ميه بيضاء بي- بيتكهرب وبيخاف جدا بنقول لها لا ما تخافيش العمليه بتجرى في دقائق معدوده بتجرى بالتفتيت او بيسموها بالبلدي او مجازا ودي كلمه خاطئه بالليزر لكن احنا بنعملها بالتفتيت بالموجات فوق الصوتيه وبنزرع عدسه داخل العين وبنشوف ويخرج العيان بعد 10 دقايق من العمليه لبنج موضعي ملهاش علاقه بالضغط والسكر الا لو اتنظم طبعا وبيخرج العيان يمارس حياته الطبيعيه. طيب هي الحاجه خايفه تجري العمليه فبتيجي تفحص عندنا ونقول لها يا حاجه احنا بنحترم وجهه نظرك لان موضوع الخوف ده ده موضوع حساسيه للمريض لازم احترمه. واقول لها تعالي افحصك هفحص الشبكيه هفحص نوع الميه هفحص كثافة المية أو غزارة المية لو وجدت إن المية اللي عندها بسيطة والنظر إلى حد ما مش متأثر والمريض خايف أقول له لا خلاص أنا بحترم وجهة نظرك يا حاج خليك خايف ما تخافش أنا مش هقول لك ما تخافش لكن آه، بحترم أحاسيسك بحترم مشاعرك في الخوف وبقول لك إن هي نسبة المية بسيطة جدا مش محتاجة عملية دلوقتي طالما حضرتك لا بتسوق طياره ولا بتسوق عربيه والرؤيه مش مؤثره عليك انا بحترم وجهه نظرك لان زي ما قلت لكم يا جماعه في حلقات قبل كده قرار الميه البيضاء احيانا بيبقى قرار مريض مش مش مش طبيب لان كان زمان الميه تستوي او ما تستويش لغينا المسمى ده عشان بتتعمل بتتعمل دلوقتي بالموجات فوق الصوتيه لكن اصبح القرار بتاع المريض يعني المريض يقول لي لا انا عايز اعملها دي مضايقاني في الرؤيه لا ده انا شغال آه، سواق ده انا شغال دكتور شغال مهندس لا لازم اشوف كويس لكن في واحده تقول لي انا عندي بدايه ميه وخايفه جدا من العمليه ومش عايز اعملها فبنشوف لو هي نسبة 10 أو 15% نجوى بنقولها لا ممكن نستنى عليها شوية حسب رغبة المريض لكن لو هي غزيرة جدا لازم نشيلها غصب عننا عشان بترفع ضغط العين الأستاذ عبده اتفضل
السلام عليكم أهلا وسهلا سلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا دكتور أهلا بيك
والله يا دكتور حضرتك عندي شويه زغلله في العين من فتره سنه كده يعني كده. يعني لو اي مجهود تحصل عندي زغلله في العين أيوه
آه وبعد ذلك فيه يعني زي ال- زي برد كده بعد الاوقات يعني زي إيه يا فندم؟
مم.
أستاذ عبده يعني بعد الاوقات زي زي برد كده يضرب في العين يعني آه، ما- ورا بعضه كده على حاجة طول.
بتنور وتطفي؟ طب حضرتك بتلبس نظارة يا أستاذ عبده؟
نعم يا دكتور بتلبس نظارة؟
استنى والله يا بتلبس نظارة حضرتك؟ وقت التلفزيون شوية بتلبس لا.
نظارة؟
آه والله حضرتك يا دكتور يعني من انا عندي ضغط آه، بس آه، مش عارف يعني سبب الضغط ولا
طيب ولا حاضر إيه.
اتفضل حضرتك اقفل الاتصال لا ما واسمعني لبستش انا ما لبستش نظاره يعني طيب يا حاج اقفل الاتصال واسمعني حضرتك في التلفزيون اتفضل يا فندم إيه هو الاستاذ عبده بيقول لي انا بيحصل لي زغلله مع المجهود طبعا دي حاجه متعلقه بضغط الدم متعلقه بضخ الدم في الشبكيه فهنقول لك يا استاذ عبده افحص لي القلب كويس اعمل لي رسم قلب كويس شوف لي ضغط الدم اخباره ايه لان احيانا ضغط الدم لما يكون مرتفع بيحصل زغلله في العين ما يبقاش نبابها العين إيه، وب- وبرضه بالشكل من شكل اخرى بيحصل لي وميض او بريق في عينيك يبقى احنا كده هنفحص الشبكيه عشان نتاكد ان الوميض او البريق ده سببه مفيش حاجه في الشبكيه. خلي بالكم يا جماعه ان في اعراض بتحصل العين بريئه منها والمريض بيتخض بس احنا لازم نطمنه يعني واحد بيقول لي انا عندي زغلله ببذل مجهود ما هي لو لو سبب الزغلله في عينيك كانت هتبقى زغلله من الصبح بالليل مش هتبقى مش هتبقى وانت بتبذل مجهود لو سبب الزغلله في عينيك هنلبس لها نظاره هتتحسن لو سبب الزغلله في عينيك هيبقى ضغط دم منتظم ففي حاجات للزغلله مش سببها العين بس ده ما يمنعنيش وما يعفنيش ان انا اطمن على العين لا يكون السبب في العين تمام طب نشوف الاتصال الاخر ال- ال- ال- الاخت شيماء ايوه السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
آه، سمعت يا دكتور آه، انا عندي عيني بهرش فيها دايما وبتدمع على طول ايوه ولما باجي اقرا اي كتاب آه، يعني بشوف كويس خالص يعني
ما بتشوفيش كويس ما بتشوفيش كويس
لا القريب خالص مم. طيب في حاجة تانية يا شيماء؟
لا شكرا يا فندم طب اتفضلي. آه، شيماء بتحكي بتشيك شكوى حساسية في العين، بهرش في عينيا وبتدمع وبتحرقني. لما اجي اقرا ما بشوفش كويس، هنقول لشيماء توجهها لأقرب طبيب عيون، هيفحص نوع الحساسية عند حضرتك عشان يقدر يعالجها، وفي نفس الوقت برضه هيفحص النظر عشان يشوف هل احنا محتاجين نظارة ولا مش محتاجين. دي حاجة بسيطة يعني. آه، طيب آه، اول ما جينا اتصال الحقيقه يعني انا بوفي في الاتصالات حق المتصل وحق اللي قاعد سامع لربما يكون عنده زي ما قلت لكم مره قبل كده حاجه مشابهه لكده يبقى يستفيد اللي بيتكلم ويستفيد كلنا واحنا سامعين. آه، نشوف الاتصال الاخر. الاستاذ صبحي اتفضل.
السلام عليكم السلام عليكم وبركاته اتفضل يا استاذ صبحي.
من فضلك بس انا كنت يا دكتور عايز اعرف هل في تصحيح للحول بعد سن ال 33 سنه
حاضر.
وانا نظري اصلا العين الشمال اللي فيها الحول دي الدكتور قال لي 3 على 3 على 60 اه
فهل في طريقه سواء جراحه او بالليزر ان هي الحول ده يتعدل حاضر.
دي حاجه الحاجه الثانيه اللي عايز أع- اعرفها من حضرتك هو الدكتور وهو بيكشف عليا في مره قال لك انا مش هقدر اعمل لك ليزر لان العين فيها هزه اه.
فما قدرتش افهم منه ايه الموضوع بالظبط يعني العين نفس العين اللي فيها حول يا استاذ صبحي؟
اه العين فيها حول لا العين اللي فيها هزه دي نفس العين اللي فيها حول؟
العين اللي فيها ايه؟
نفس العين العين اللي اه فيها هزه.
اه اه تمام.
اه طيب.
شكرا يا دكتور جيت اتفضل.
شكرا جزيلا اتفضل
الحقيقة أستاذ صبحي بيسأل سؤال آه، وجيه جدا ولازم ن- نعرفه كويس قوي. أستاذ صبحي عنده 33 سنة العين حادفة لبره أو فيها حول وهو ربنا يكرمه قال لي كلمة آه، الدكتور قال له العين- النظر فيها 3 على 60 يعني إيه 3 على 60؟ إحنا النظر عندنا بيبدأ من 6 6 اللي هو شارب اللي هو أحسن حاجة وينتهي عند 6 60 اللي هي العلامة الكبيرة خالص في البروجيكتور هي اول علامه خالص لو العيان ما شافش علامه كبيره دي بنبدا نعمل له امتار لان العلامه دي على بعد 6 متر فيبدا نشوف امطار فهو شاف الحقيقه العلامه دي على بعد 3 متر يعني هو بيشوف بالعين دي 3 متر قصاده طيب وفيها اهتزاز بسيط قوي إيه، فهو بيسالني هل العين دي مضايقاني تجميليا يا دكتور هشام انا كده كده مش شايف بيها هل ينفع اصلحها تجميليا عشان يبقى شكلي كويس هل ينفع اصلحها اصلح الحول لانها فيها هزه والدكتور قال لي ما ينفعش ليها ليزر طبعا هو كلمه ما ينفعش ليها ليزر لسبب اهم من الهزه لان العين دي يا استاذ صبحي اصبحت عين كسلانه اصبحت عين مريضه وليس ليست- ليست مريضه الكسل غير المرض يعني ايه كسلانه يعني كسل عن طريق المخ فبدات تحدث لبره لانها ضعيفه لاي سبب اخر من زمان قدر الله ما شاء فعل مش هنتكلم من ضعف اللي فات فكده المخ اصبح ما بيبعتلاش اشارات يعني هي ما بتس- ما بترسمش المخ فالمخ ما بيبعتلاش اشارات فحذفت لبره ف... وبعدين فيها هزه بسيطه دندوليه كده بتتحرك بسيط قوي فطبعا احنا نقدر هنعمل عمليه الحول في العين دي اللي هي العين اللي حضرتك بتشتكي منها ولازم تبقى عارف حاجه ان الحول ده هيبقى لاصلاح المنظر فقط وليس اصلاح الرؤيه لان الرؤيه فيها 3 على 60 مش هنقدر نعمل فيها حاجه بس عايزين نتاكد يا استاذ صبحي ودي نقطه مهمه جدا يا جماعه لو انا صلحت الحول في العين دي هل هيحصل ازدواج في الرؤيه ولا لا يعني هل العين دي كونت مركز ابصار جديد نتيجه ان هي عندها انحراف او عندها حول بقالها 20 سنه ولا مركز الابصار القديم هي اللي شغاله عليه دي نقطه مهمه جدا لو هي شغاله على مركز الابصار القديم هو هو هنصلحها وهنعدل الحول هيبقى المنظر طبيعي جدا لكن لو احنا لو العين دي اكتسبت مركز ابصار جديد عشان تشوف بيه 3 على 60 دي هيحصل ازدواج في الرؤيه فاحنا بنقول خلي بالك من الحته دي لازم نفحصها كويس قوي قبل ما نعمل عمليه الحول ونشوف هل مركز الابصار ده جديد ولا قديم لو هو العين اكتسبته يبقى كده مش هنقدر نعمل الحول لكن لو هو بتشوف بالعين مركز الابصار القديم يبقى هنصلح الحول فقط وليست الرؤيه لان دي عين كسلانه وده صح 100% طيب هتقول لي حاجه ثانيه طب ما هي اللي عندي كسلانه اللي خلاها حدثت المره دي ممكن لما اصلح الحول تحدث تاني ممكن يا فندم بس هتبقى بعد كذا سنه وتبقى وقتها بقى مش هنقدر كل سنتين ثلاثه نعمل عمليه حول عشان ناثر عضلات العين وده صح آه، السيده ام تامر اتفضلي السلام عليكم ورحمة السلام الله ورحمه الله وبركاته وبركاته اتفضلي يا فندم لو سمحت يا دكتور أنا كنت رحت كشفت عند الدكتور ايوه وقال لي آه، في شهر اتنين اللي فات ده اه وقال لي إن عندك عملية عندك عملية آه، مية بيضة وعايزة تتعمل بس إيه ممكن تستنى عليها لما تستوي اه فأنا قلت له يعني مش شرط إنها تستوي كان ينفع تتعمل أعملها لي تمام فراح عملها لي وهركب لي آه، عدسة وكده في عين واحده ولا في اتنين يا ام تامر نعم عملت العمليه في عين واحده ولا في اتنين عين واحدة في عين الشمال تمام يا فندم فانا من ساعه ما عملتها وانا اللي عندي نقط سودا قدام مني كده ونقطه زي الذبابه كده برضو بتروح وتيجي ما يهمكيش خالص وعندي صداع دايما في عينيا وهو كان عامل لي غرزه في عيني كده وهي العدسه فتعباني قوي حاضر فاعمل ايه حضرتك يعني الوقت آه، ام تامر هنشوف بس آه، ضغط الدم اخباره ايه هنقيس ضغط العين نشوف بعد العمليه اخباره ايه عشان عنديش نشوف حضرتك ضغط دم ولا ضغط عين حلو قوي قوي هنشوف آه.
الغرزه دي اتعمل عمليه بالك قد ايه من شهر 2 من 20 2 يعني احنا دلوقتي ماشي يعني حوالي خمس اشهر هتوجهي للدكتور لو الغرزه دي احيانا بتبقى بارزه شويه وبتشك في العين احيانا بتبقى مدفونه داخل القرنيه ما بتعملش اي مشاكل فهنشوف الاول الغرزه دي هل محتاجين نشيلها ولا هي كده وضعها مدفون جوه العين هي حضرتك هي ممكن تكون عامله لي صداع دايما في عينيا وفي دماغي ما هي مش هنلاقي يا فندم الغرزه دي مش هتعمل صداع الا لو كانت بتشك في عينيكي لا هي لو- ما بتشكش في خلاص عينيا لا يبقى هي كده مدفونه جوه القرنيه مالكيش دعوه بيها انسيها آه، خالص طيب الصداع حضرتك اللي في عيني دايما وفي دماغي آه، الصداع ده ممكن يبقى مش من عينيكي يعني احنا اتفقنا ان مش اي ع- عين عملنا لها ميه بيضاء وزرعنا عدسه سببها الصداع طب ممكن حضرتك يكون علشان خاطر العدسه صلبه لا يا فندم لا لا لا العدسه دي بتتحط جوه العين جوه آه، بعد القزحيه ما بنحسش بيها مالهاش علاقه بالصداع خالص يا متامر ايوه ما هي لازم تبقى صلبه او رق- او مرنه نوع العدسه ده مش م...
طب هي كده- الغيامه حضرتك اللي على عيني دايما دي الغيامه اه لا المفروض ما فيش غيامه المفروض انت عملت عمليه وزرعت العدسه ما يبقاش في غيامه لا في غيامه حضرتك لحد دلوقتي طب فحصت قاع العين اه فحصتك على قال عيني لك الدكتور ايه مدي كان مديني قطره ماشيه عليها وراح قايل لي خلاص خليها وبعد كده انت ممكن تعوزي مسح ليزر قال لك الكلمه دي اه طيب هي قال لي كده بعد ست شهور ممكن تعوزي مسح ليزر لا مش ممكن مش ممكن هل في عتمه في المختصر الخلفيه ولا مفيش مم.
طب انت لما عملت العمليه كنت بتشوفي كويس والرؤيه قلت لا كان فيا نفس الغيامه لا يا برضه دي فندم، على لا، عيني لا، وانا عملتها لا.
عشان خاطر الغيامه دي لا يا فندم لا لا لا لا لا مش هنحتاج بس ليزر هقول لك ليه دلوقتي في حاجه ثانيه من كده اه طب اقفلي السماعه اقفلي حضرتك الاتصال واسمعيني اه، طب نخرج فاصل ونكمل كلامنا
ولو Star TV Shop دائما تزف لكم البشرى بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح Joint Flex إعجاز العلم الحديث Joint Flex كريم بيعالج خشونة الغضاريف آلام المفاصل الانزلاق الغضروفي عرق النسا وداعا لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري وداعا للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام Joint Flex كريم بيعالج مرض النقرس التهابات المفاصل ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم Joint Flex انتصار الطب البديل ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات لا هو مسكن للالام الشديد Joint Flex مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة JF كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري مع Joint Flex وداعا لآلام العظام نهائيا ليس مسكنا للآلام فقط بل هو علاج سريع وآمن وفعال Joint Flex يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل Joint Flex 40 عاما من الخبرة لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة Joint Flex للكبار والصغار Joint Flex آمن وفعال المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن اتصل نصلك أينما كنت 011 خمس اتنينات 156 011 خمس خمسات 437 أو 25 25 55 44 ومن المغرب تليفون رقم 05 22 20 42 40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك أوسكار تي في شوب دائما لها السبق المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبقة الفريدة من نوعه الذي طال انتظاره وجه القمر مون فيس الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة البشرة زي ورق الورد محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح وجه القمر زي نقطة الندى على الورد وجه القمر بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد لإزالة الهالات السوداء تحت العين إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين يعني مع Moon Face انت دايما بشرتك شابة ونضرة ومفيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم Moon Face فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة وجه القمر انا الحقيقه عايز اشكرك على الكريم بتاع وجه القمر جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقه استعمله وجاب نتيجه كويسه جدا معاه انا جبت ابوه تانية ليا انا شخصيا برضو علشان يعني انا راجل كبير شويه في السن فقلت ايه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني الحمد لله رب العالمين ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك وجه القمر عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه حل لي كل كل مشاكل البشره الهالات السوداء راحت خالص كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله الله يبارك لك يا رب الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد الله يبارك في عمرك الحمد لله وزال الشوائب انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستخدمت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا بس الحمد لله وجه القمر مون فيس نعد في ببشرة كملمس الأطفال اتصل لنصلك أينما كنت تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 خمس خمسات 437 أو تليفون رقم 011 خمس اتنينات 156
اهلا بكم اعزائي المشاهدين مره اخرى وكنا بنتكلم في آم، الالتهابات القرنيه وكيفيه علاجها والوقايه منها وقلنا اعراض التهابات القرنيه وعرفنا امتى يبقى عندي آه، التهاب في القرنيه واتوجه لاقرب طبيب عشان ما غفلش التهاب القرنيه عشان ما اهملوش وارجع ادي الى مشاكل اخرى طيب عرفنا الاعراض طيب بعد ما عرفنا الاعراض ايه سبب التهاب القرنيه؟ يعني امتى يا دكتور هشام انت عمال تقول عينيا بتدمع ومش قادر افتح في النور إم- ليه تلتهب القرنيه؟ وامتى احمي القرنيه من الالتهاب؟ طيب إيه اسباب التهاب القرنيه إيه اسباب كتيره جدا ممكن يبقى التهاب ميكروبي بكتيريا ممكن يبقى التهاب فيروسي هقول لكم عليه ممكن يبقى التهاب إيه، فطريات ممكن يبقى التهاب ناتج من التهاب حاجات أخرى وبيأثر على القرنية وده الشائع عندنا طيب نبدأ التهاب القرنية اللي ناتج عن طريق البكتيريا أحيانا الرمد الصديدي بتاع الملتحمة اللي احنا بنسميه بالبلدي رمد صديدي آه، لما بيتفحم في العين وبي- ولما بيؤدي إلى إهمال جامد قوي بيبقى وسط ل- ل- لتكاثر الم- الب- الميكروب أو البكتيريا وتبدأ تأثر على القرنية بتاعت العين طيب نشوف اتصال السيدة ام عمرو اتفضلي ألو.
اهلا وسهلا ازيك يا دكتور اتفضلي يا فندم لو سمحت يا دكتور انا امي كانت عينها حمراء وبتزعق فين فراحت كشفت الدكتور قال لها ده حساسيه ده عطره فحطت الحساسيه ده وشها ورم عينها ورم اه فراحت له تاني قالت له ده لا ده ما كانتش حساسيه ده ميكروب فكتب لها العطره تانية ومرهم فحطتهم وشها كله ورم فراحت لدكتور تاني برضه قال لها ده ميكروب وكتب لها برضه على النوت برضه و- ومرهم فوشها كله ورم فانا مش عارفه يا دكتور اعمل ايه طب ثواني ام عمرو هي هي انا شايف ان هي راحت لثلاث اطباء وخدت ثلاث علاجات مختلفه وكل مره تحط قطره وشها يورم ايوه يا دكتور يعني هي تو- تورم الوجه متعلق بالقطره ولا مش متعلق بالقطره؟
لا اصل انا قاعده في مصر وامي قاعده في المنوفيه فانا لما بكلمها فبيقولوا اما حطيت آه، حطت وش العطر اخر مره وشها كله ورم لا اصل بص يا ام عمرو لو هي عندها حساسيه من مركب القطره مش هيبقى حساسيه لثلاث اطباء لثلاث قطرات مختلفه مم.
وبعدين هي- لما- يا دكتور بعد اذنك هي لما راحت للدكتور اول مره قال لها ده حساسيه وبعدين كويس.
لما عينها احمرت او عينها ورمت راح- راحت له تاني قال لها معلش يا- انا اسفه ده ده هي طالعه مكروه ما كانش حساسيه كويس
فما جاتش بقى ما جاتش برضه على العلاج اللي اداهولها فراحت لدكتور تاني تمام فكتب لها برضه بقى ووشها بقى كله ورم النبات اصل هي ام عمرو علاقه آه، تورم الوجه بالعين ملوش علاقه الا لو كان عندها حساسيه من مركب معين من من القطرات وقتها مش هت... مش مش هيبقى حساسيه لثلاث قطرات لثلاث اطباء مختلفين و- والحساسيه من مركب القطره هيبقى نتيجه تورم العين من داخل سواء ملتحمه او الجفون مش هيبقى من- متعلقه بتور- بتورم الوجه فهي تصر على علاج العين تصر على الطبيب اللي هي بتروح له اللي هو بيقول لها في رمد صديد او في التهاب في العين عشان تاخد علاج العيون اما تورم الوجه ده ليه اسباب اخرى ما اعتقدش سببها عينيه يا فندم استحاله خلاص ماشي اتفضلي يا فندم شكرا يا دكتور اتفضلي آه، السيده ام احمد اتفضلي السلام عليكم يا دكتور.
اهلا وسهلا لو سمحت يا دكتور والله كمان كان كل ما بنزل الشارع وكده عينيا ب- ما بتستحملش الهواء بحس ان الهواء بيدخل في عيني من جوه كويس و- وبيجي لي صداع في عينيا شديد جدا و- وبيجي لي صداع برضه في دماغي جامد اه و- وبعدين رحت للدكتور فقال لي ضغط عينك عالي ضغط عينك عالي ايوه تمام فقال لي اداني علاج وبعد كده بعد ما خلصت العلاج قال لي كفايه كده وبقيت كويسه بس أح- احيانا بيروح ويجي الالم دوت في عينيا وبحس ان عينيا هتنفجر من الالم من الصداع اللي فيها فمديني قطره بمشي ماشي عليها كده مضاد حيوي هي فمش عارفه بقى اروح تاني وخايفه يكون في حاجه في عينيا برضو مش عارفه علاج اكتر من كده ايه يعني ولا هو كده بس حاضر وبعدين اقعد قدام الاضاءه ال- قدام التلفزيون وقدام لمبه الكهرباء بتتعب لي عينيا جدا و- وتعمل لي صداع قوي ام احمد لما رحتي للدكتور وقال لك ضغط عينك عالي وخدت علاج رجعتي له تاني قال لك بقيتي كويسه بطلي العلاج ايوه رحت له تاني قال لي ده غير قال لي خلاص كده توقفي العلاج يعني اسبوع كمان توقفي العلاج و- وبقيتي كويسه يعني بقيت احسن من الاول لان الضغط و- آه، نزل شويه الحمد لله يعني بس بعد بعد كده لما بطلع في الشمس مش بستحمل الشمس ولما اخرج من اي مشوار طيب.
برضه بلاقي الهواء بيدخل في عينيا جامد وبيتعب لي عينيا قوي طيب اتفضلي حضرتك في حاجه تاني؟
الله يكرمك طب اتفضلي حضرتك اقفلي الاتصال واسمعيني إيه، يا جماعه هتكلم في نقطه مهمه قوي طب ناخد استاذ احمد ونكمل على حضرتك تاني
الو استاذ احمد اتفضل السلام عليكم اهلا بيك لو سمحت حضرتك انا سني 65 سنه والحمد لله ما عنديش لا ضغط ولا سكر ولا اي الم يعني تمام من 15 يوم بالظبط بصيت وانا مسافر كده لقيت في ذبابه قدام عيني الشمال في الجزء الشمال من عيني الشمال تمام حاولت امسكها بايدي كده ما عرفتش أيوة.
وبعدين دلوقتي ب- ب- بتتحرك معايا سائل كده كانها بسائل ف- فرحت للدكتور فكتب لي دافلون و... و... وحاجه اسمها البنتورن وافرع بقالي 15 يوم باخدها والذبابه دي زي ما هي هل الذبابه دي بدنها ثابته زي مرض السكر ولا ممكن تختفي؟
إيه، استاذ احمد طب فحصت قاع العين بعد اذنك
هو كشف عليا الدكتور بقى كشف عليا حاجات كتيره بس ما اعرفش كشف عليا قرعين ولا لا كويس يا فندم طب اتفضل يا استاذ احمد حاضر
بس هل دي نعم يا فندم ولا بدن ولا بدنها طول العمر حاضر شكرا يا دكتور العفو استاذ احمد بيشتكي 65 سنه ما فيش سكر ولا ضغط الحمد لله الدنيا هاديه وشعر بالذبابه طايره وبعدين راح للدكتور كتب له حاجات للذبابه طبعا واضح يا استاذ احمد ان الذبابه الطايره دي حاجه عارضه وهتختفي ان شاء الله هي بتزيد بس مع التوتر شويه الدكتور ربنا يجازيه خير كاتب له علاج عشان تقلل الذبابه دي إيه، بنصح حضرتك ان انت هتتابع ضغط ال- آه، اسف هتتابع- هتتابع قاع العين كل شهرين مره يا استاذ احمد إيه، هنطمن على قاع العين وضغط العين في نفس الوقت برضه هتتابع ضغط الدم ليكون فيه شويه ارتفاع بسيط قوي إيه، هنفحص قاع العين هناخد الادويه دي هتلاقيها قلت بفضل الله و- و- وان- وانساها لان كل ما تحطها في بالك هتعدي من قصادك يا استاذ احمد ما تحطهاش في بالك هتلاقيها اختفت وامتصت لوحدها لان هي ظاهره عند حضرتك واضح هي غير مرضيه دي عباره عن آه، ليكوفاكشن او سيوله في السائل الزجاجي بسيطه قوي او عقاره في السائل الزجاجي هتختفي ان شاء الله يا فندم آه، آه، كنت برد على السيد ابو احمد قبل الاستاذ احمد ما يتكلم نقطه مهمه قوي قوي يا جماعه عايزين ناخد بالنا منها ان هي بتشتكي من حساسيه وحرقان ما علينا من الحساسيه ان هي راحت لطبيب العيون قال لها ضغط عينيكي عالي وكتبتها وكتب لها قطرات تنزل ضغط العين حلو جدا كده راحت له بعد كده استشاره بعد فتره من الزمن قال لها الضغط دلوقتي اصبح منتظم وبطلي القطرات وانت بقيتي كويسه احنا يا جماعه بنشوف الموقف ده في عياداتنا بيجي المريض يقول لي انا كنت عندي ارتفاع في الضغط او رحت للدكتور فلان وكتب لي كتر خيره قطر ضغط العين خدتها رجعت له تاني قال لي متشكرين انت بقيت كويس انا بقول يا جماعه اي واحد ياخد قطر ضغط العين ولو لاسبوع واحد انا في الحاله دي بعمل ايه بقول له لو سمحت انا لما قست الضغط انا ما قستوش انت جيت قلت لي انا كان زي ما محمد كده تقول لي كان عندي ضغط عين والدكتور كتب لي علاج وبقى كويس فلما تجي لي او تروح لدكتور العيون حضرتك اللي جنبك هيقيس الضغط ضغط العين ده ده ده مربط الفرس ده الاساس لو لقى ان ضغط العين في المرحله دي كويسه هيقول لك والله انا مش عارف ان الضغط ده كويس نتيجه ان حضرتك خدت علاج قبل كده ولا نتيجه كويس ان انت ما عندكيش ضغط عين فبنصح الناس اللي خدوا حاجات عارضه علاج عارض لضغط العين ان هم و- ويروحوا لطبيب العيون اقرب طبيب العيون جنبك هيقيس ضغط العين لو كويس النهارده هيبطل ضغط العين لمده شهر قطرات الضغط يقول لك طب استني بقى كده انا ما اعرفش كان عندك ضغط او هل هو ن- نازل دلوقتي عن طريق العلاج او تحت تاثير علاج ولا انت ما عندكيش ضغط فانا عايز اقطع الشك باليقين عايز اتاكد ان انت ما عندكيش ضغط في العين فببطل قطرات الميه الزرقاء او قطرات ضغط العين لمده شهر بقول لك بعد شهر لو سمحتي تعالي قيسيه بعد شهر لو لقيت التاثير ضغط العين منتظم بدون قطرات لمده شهر يبقى دي كانت حاجه عارضه او كان كان قياس آه، الى حد ما غير دقيق او او او لكن لو لقيت ان الضغط بعد شهر ارتفع اصبحت حضرتك متهمه ان انت عندك ضغط في العين متهمه ان انت عندك ميه زرقاء فلا يمكن اتجاهل الحته دي واقول لك انت بقيت كويسه مع السلامه لو بعد شهر لقيت ان الضغط عالي لكن لو لقيت الش- الضغط كويس هقول لك لا خلاص دي كانت حاجه عارضه يا فندم مهم قوي النقطه دي معانا اتصال الاستاذ سعيد اتفضل
السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته حضرتك يا دكتور انا عندي 34 سنه وعندي سكر ايوه بس ما عنديش ضغط كويس يا استاذ سعيد فكان جالي نزيف داخلي في العين فعملت في مركز نور العين في طنطا عملت خمس عمليات ليزر خمس جلسات ليزر اه خمس جلسات ليزر تمام فبعد ما خلصت الليزر لقيت فيه غمامه سوداء كده على العينيه فالدكتور قال لي لازم عمليه جراحيه اه امبارح واول امبارح لقيت عينيا ورمه لوحدها تمام فجبت تيراميسين حطيت منه كل يوم بالليل قبل ما انام فالورم خف بس الرؤيه عندي محجوبه طب استاذ سعيد الدكتور قال لك لازم عمليه جراحيه لايه يا فندم الدكتور بيقول لازم عمليه جراحيه في القرنيه عشان ال- الليزر كده مش هينفع معاك تاني
في الشبكية بقى مش في القرنية اه في الشبكيه قال آه.
عشان ال- الليزر مش هينفع معاك تاني كده طيب يا أستاذ سعيد حتى في دم بينزل من مناخيري يعني في دم ساعات بينزل من مناخيري ضغط الدم أخباره إيه؟
ضغط الدم حلو تمام طيب اتفضل يا أستاذ سعيد اسمعني يا فندم شكرا آه، الأستاذ سعيد عنده سكر 34 سنة عمل خمس جلسات ليزر في عينيه واضح إن كان عنده نزيف وارتشاحات من السكر بعد ما عملنا خمس جلسات آه، الدكتور فحص قاع العين وجد إن إن الليزر اللي عمله مؤثر ولكن آه، في تليف أو في آه، م، ارتشاحات عملت آه، تليف في الشبكية قربت تشد على الشبكية فقال له انت محتاج عمليه جراحيه إيه، العمليه الجراحيه دي لازم تجرى يا استاذ سعيد عشان الليزر ما ينفعش لان في حاجات اخطر من الليزر في عينيا في إيه، في إيه، تليف في حاجات شد على الشبكيه في حاجات اهملت من زمان فمحتاجين لها عمليه جراحيه عشان ارجع الشبكيه في حالتها الطبيعيه وعشان اقص او امنع الخيوط اللي ممكن تشد لي على الشبكيه وتعمل بعد كده انفصال شبكي وارجع اقول لا انا كده اهملت في عينيا فهتحترم راي الطبيب اللي فحص حضرتك لازم تحترم رايه لان دي حاجه آه، مش بسيطه انا قمت من النوم لقيت عينيا حمراء وبتدمع وورمه آه، انت لما ياسين ما عملش حاجه آه، دي سهله دي علاجها سهله بس مش مهم ده المهم ان انا اطمن على حاله حاله الشبكيه عندك يا استاذ سعيد ما- ما ما- ما اسكتش عليها لان طالما الطبيب عمل خمس جلسات ليزر وقال لك ان هي محتاجه عمليه هتبقى محتاجه عمليه يا فندم. آه، سيده ام اميمه اتفضلي السلام عليكم سلام ورحمه الله وبركاته جزاك الله خيرا عنا يا دكتور اهلا بيك يا فندم الله يكرمك إيه بص يا دكتور انا انا ما كشفتش قبل كده على عينيا اكتر من انا عامله نضاره وبروح اجددها كل سنه تمام.
عشان الدرجات فبقالي دخلت في شهر دلوقتي او اقل حاسه بالم في عينيا اجي اغمض عينيا حاسه بالم جامد لدرجه اكلم مع حد من ولادي ب- ببرق شويه ابرق قوي مم.
و- واحس الم في عينيا مم.
ما برتاحش غير لما اغمضها ثواني وبعدين آه، اجي افتح حتى ما اقدرش ابص قدام التلفزيون آه، حاسه بالم جامد في اي ضوء بيجيلي زي زغلله كده من الجناب من جنب عينيا الاثنين اه
صداع في دماغي من الناحيه اليمين من الخلف مش عارفه في ايه بالظبط طب كشفت بس يا أنا- ام اميمه كشفت عند دكتور عيون لا لا ما كشفتش اه ما كشفتش ان كانت المرحله اللي فاتت في خلال الشهر ده كان في امتحانات عندي عشان ثانويه عامه واعدادي تمام.
وكده طيب.
اتلهيت في الايام دي طيب حضرتك هتوجهي لاقرب طبيب عيون جنب حضرتك هتقولي له شكوتك دي هيقيس ضغط العين هيطمن على الجفن من جوه ان مفيش التهابات في الجفن عامله قلق او عامله الحكايه عايزه برق دي هيطمن على القرنيه ما فيهاش حاجه التهابات هيطمن على كل عين لازم تفحصي يا ام اميمه كويس
تمام ده مش من اعراض يكون فيه سكر او ضغط يا دكتور لا لو في اعراض سكر ما بيبانش دلوقتي لو سكر حديث هيبان في دخول الحمام كتير هيبان في ريق ناشف هيبان في عصبيه وعلى العموم routinely احنا بنقول طيب لو انت شاكه في السكر هنحل السكر طيب بعد الاكل بساعتين
تمام يعني دي ده هنقطع الشك باليقين في الحته دي لان إن مفيش اعراض سكر لكن ممكن يبقى المريض عنده سكر ومفيش اعراض دي فكده كده بنحلل احتياطي لكن اعراض السكر الحديث ما تعملش الاعراض دي يا ست ام اميمه الاستاذ سمير اتفضل طيب القطع على الاتصال مع الاستاذ سمير إيه، هنعود كلامنا على قراريه إيه، الحقيقه الاتصالات بتاخدنا وبنرجع تاني للقرنيه لانها جزء حساس جدا ومهم جدا وكنا بنقول إن اسباب التهاباته يا اما بكتيريا يا اما فيروس يا اما آه، ميكروب آه، م- فطري آه، وقلنا اعراضها طيب نبدا نرجع نقول آه، الالتهاب الرمد الصديد لما بيهمل بيؤدي التهاب في القرنيه خلي بالكم في التهاب في القرنيه طبعا عباره عن طبقات اول طبقه في القرنيه احيانا يحصل فيها التهاب وده بيبقى التهاب مقدور عليه ويبقى نتيجه يا جماعه جفاف في العين جفاف العين الزايد بيعمل التهاب بسيط قوي في الطبقه الخارجيه من القرنيه لان دي الطبقه اللي هي مبطنه اول طبقه في القرنيه من الخارج نشوف الاتصال ده ونكمل الاخت امل اتفضلي السلام عليكم السلام عليكم وبركاته لو سمحت يا دكتور انا كان عيني عيني عليها ميه ايوه فرحت قلت اعمل اعمل ازرع يعني زرع عدسه و- واشيل الميه اللي عليها آه، فهمت.
ميه بيضاء فرحت عملتها يا دكتور اول ما عملتها وطلعت من عند الدكتور فببص لقيت العدسه ك- وقعت من عيني وبعد كده فقلت له يا دكتور انا حاسه بالعدسه انا شايفاها فراح قال لي لا انت متهيألك المهم رحت له بعد يومين قال لي تعالي لي بعد يومين فرحت بعد يومين ففعلا العدسه كانت واقعه فخدني وداني مركز تاني وقال لي علشان خاطر يكون دكتور بتاع شبكيه يعني يشوفك وكده فعملوا لي زرع العدسه تاني وعملوا لي لوح زجاجي وبال بالشبكيه يعني فدلوقتي تعباني برضو يعني بحط برضو القطرة وقال لي خلاص انت عينيكي كده راقت وحاسة اللي هي وجعاني من فوق
مدام امل خليكي معايا لحظه واحده والنبي ماشي إيه، حضرتك لما عملتي عمليه ميه بيضاء مع زرع عدسه ايوه خرجتي من المستشفى العدسه وقعت اه اول ما طلعت حسيت بالعدسة كنت شايفاها شايفاها فين يا فندم شايفاها في عينيا يا دكتور والله انا كنت شايفاها فطبعا لما شف- كشف عليا تاني فعلا العدسة كانت واقعة وقع فين وقع في عيني من جوه يا دكتور وقع في عينيكي من جوه اه في عينيا من جوه اه العدسة كانت ما كانتش موجودة مكانها اتحركت من مكانها اتحركت مكانها فوقعت نزلت يعني في عيني من جوه
ف- ف- جوه القرنيه مش في عينك في الجفن يعني جوه جوه القرنية اه تمام تمام بس فرحت له تاني فراح آه، طبعا راح دخلني اوضه عمليات تاني كان الاول عملها لي الليزر فعمل لي جراحه اه وراح قال لي اعمل لك لوح زجاجي قالوا لي ده لوح زجاجي وشبكه و- وزرع لي العدسه تاني عمل لي عدسه تاني حاضر فدلوقتي وجعاني يا دكتور يعني طيب.
حاسه ان هي وجعاني كده اهوت وتعباني حاضر هقول بس لحضرتك الله حاجه فيك ترد عليا انا بعد.
فهمت حضرتك خلاص شكرا إيه، السيدة امل الحقيقه إيه، خضتني في الاول بتقولي انا خارجه من العمليه لقيت العدسه وقعت يا جماعه العدسه اللي بنزحها داخل العين ما بتقعش في الخارج ما تخافوش ان دي عدسه بتتحط في مكان معين لا يمكن تقع بره يعني زي ما قالت او او انا فهمت يعني للاسف هو حصل ان في مشكله حصلت في العمليه والعدسه سقطت في السائل الزجاجي يعني العدسه حصل مشكله في زرع العدسه فالعدسه وقعت على السائل الزجاجي ونزلت على الشبكيه فهي حست شايفاها ان هي امام الشبكيه وكلام حضرتك صح إيه، دخلها دكتور العمليات كتر خيره عمل لها استرسال السائل الزجاجي وشال العدسه اللي وقعت وظبط الدنيا وزرع عدسه اخرى داخل العين وربنا يجازيه خير العمليه عدت على خير إيه، الع- الموضوع ده وارد يا مدام امل إيه، صحيح لكن مش وارد كتير لكن إيه، قدر الله ما شاء فعل لكن مسجل يعني ما تخافيش ريكوردد زي ما بنقول إيه، ودلوقتي الوجع بسيط قوي هنقيس بس هنتابع اهم حاجه مع حضرتك ضغط العين يا مدام امل لان احيانا ارتفاع ضغط العين بعد زرع العدسه بالطريقه بتاعت حضرتك يرتفع شويه ويعمل شويه وجع لكن الحمد لله الامور ماشيه كويس قوي قوي ما تلاقيش الحمد لله إيه، هو كما طبعا الكلام يخضكم للي احنا بنتكلم على كده في الميه البيضاء وعملتها ازاي سهله لا، دي مضاعفه بسيطه قوي قوي ودي نادر قوي ما تخافوش يعني الاستاذ عبد الرحمن اتفضل
السلام عليكم يا دكتور اهلا وسهلا والله يا حضرتك انا كنت عندي زفة على عينيا اليمين تمام
فعملت فيها مرة وانا في الكلية عملتها مرة ايوه و... وعملتها مرة مرة كمان تمام في المرة التانية الدكتور قال لي عمل لازم عملية ترقيع قرنية والكلام ده كله اه بس وهو بيعمل لي العملية ما عملش عملية ترقيع اثناء العملية قال لي مش محتاجة مم.
وراح قال لي هتعمل آه، ليزر اه فروحت عمل لي هو على حسب كلام الدكتور يعني بيقول لي يعني 250 ضربة ليزر فانا خايف أع... فانا خايف اعمل عمليه تاني دلوقتي وبتعمل لي صداع والتهابات في البرد أستاذ عبد الرحمن، والحرارة.
قال لحضرتك طبعا الليزر.
انا بسافر من القاهره من يعني من طيب.
محافظات طيب قول لي بقى الدكتور قال لك هتعمل ليزر عشان يشيل العتامه بتاعت القرنيه دي ولا هتعمل ليزر عشان ي- ي- الميه البيضاء ما ترجعش اسف لا لا الزفره ما مش ميه ترجعش بيضاء يا را- مش ميه بيضاء يا دكتور الزفره بقول الزفره ما ترجعش اه ها هو قال لي قال لي لازم ترقيع حتى و- انا رحت بعد كده أنا افصل فهمتها.
نضاره للدكتور دكتور عند دكتور اه ففصل لي نضاره والنضاره ما- يعني لا، كانت سيبك من بتتعبني النضارة.
اكتر فرمتها دقيقه واحده هو قال لحضرتك لازم ترقيع قرنيه اه كويس اه ورجع قال لك محتاج جلسه ليزر 250 شوتس اه طيب الليزر 250 ده عشان يشيل العتامه الخارجيه البسيطه على القرنيه ولا عشان الزفره ما ترجعش تاني هو هو بيقول لي زي كيب الليزر قال لي كيب الليزر آه.
طبعا انا دي يعني لغتهم هو قال لي كيب الليزر اه ففعلا يعني حسيت بتحسن بسيط وبعد كده رجعت تاني ايه اللي رجع تاني الزفره رجعت تاني اه و- وكبيره يعني اه لدرجه ان انا دلوقتي خايف يعني اعمل عمليه تاثر علشان طبعا دي في كحت خارجي والكلام ده فانا خايف على القرنيه يحصل لها حاجه وكده تمام فبستشير حضرتك يعني يعني الافاده ايه بص يا استاذ عبد الرحمن طب اقفل حضرتك خلاص انا سمعت شكرا يا دكتور اه إيه، استاذ عثمان عنده زفره واتفقنا الزفره دي عباره عن جزء من الملتحمه بيجور في الارض بتاعه بياخد متر من الجار اللي جنبه يعني بياخد 4 5 مللي من القرنيه ويبدا يزحف الملتحمه على القرنيه إيه، اتعملت اول مره إيه، نسبه رجوع الضغط يا جماعه عاليه جدا رجعت تاني فعملها المره الثانيه والدكتور قال له الحقيقه المره دي اللي هي ترجع متوغله عن الاول والكلام ده قلناه قبل كده ان مش اي زفره نعملها الا لو كانت محل معديه مركز الابصار في القرنيه لان ممكن تبقى بسيطه جدا ونعملها وتيجي اكتر من الاول وبنقول للعيان كده كلمه ما تنسوهاش زفره بسيطه لو عملناها هنرجع نخبط دماغنا في الحيط ليه نخبط دماغنا في الحيط لانها هترجع اكتر من الاول فيبقى احنا كده بنقول لاي حد عنده زفره بسيطه استشير الطبيب العيون اللي جنبك وما تاخدش قرار سريع في في عمليه الزفره الا لو كانت معديه الجزء المركزي في القرنيه ومأثره على الرؤيه دي حاجه الحاجه الثانيه رجع تاني فالدكتور قال له محتاجه ليزر او كيب الليزر اعتقد بيثبت جزء الدفع عشان ما ترجعش تاني قدر الله ما شاء فعل رجعت تاني فاحنا يا استاذ عبد الرحمن دلوقتي هنشوف اخبارها ايه لو هي مأثرة على الرؤية جامد قوي لازم نشيلها ونشيل معاها جزء بسيط قوي قوي ليدر كرياتوتين من القرنية بسيط قوي ونثبتها في مثبتات أخرى وبنعمل لها حاجات أخرى للتثبيت ونشوف الجزء ونشوف الجزء اللي فاضل ده محتاج تقليع قرنية ولا لا لازم تفحص كويس طب نشوف الاتصال ده أم سامر اتفضلي السلام عليكم اهلا بيكي ايوه يا دكتور انا اتصلت انا اسف انا والله فاكرك انا عارف اتفضل طب انا هرد عليك حاضر انا هرد عليك انا اسف طيب.
ام تامر كانت عملت ميه بيضه في عينيها الشمال و- وحاسه ان دي- دي الرؤيه مشبره وبعدين الدكتور قال لها جايز تحتاج ملف لا، مسحه ليزر بعد ست شهور انا بقول طالما ان الخزانه او المحفظه الخلفيه بتاعه العدسه سليمه المحفظه الخلفيه دي الجزء اللي انا بحط بزرع عليه العدسه فبعض ناس بيحصل لها عتامه ويقول لك المريض انا محتاج جلسه ليزر او مسحه ليزر دي بعض احيان بس ده بيحصل بعد فتره من العمليه المريض يقول لك انا عملت الميه البيضاء كنت كويس قوي دلوقتي مش شايف كويس اقول له لا ده انت عندك محتاج مسحه ليزر او جلسه ياج ليزر على المحفظه الخلفيه لكن بالمنظر ده يا متامر إحنا- احنا ما نقدرش نجزم ان انت جايز تحتاجيها ولا لا يبقى احنا هنطمن على العين ما تخافيش ال- ال- انا مش هقدر يعني اسبق ان بعد ست اشهر هيجي لي عتامه في المحفظه الخلفيه لا دي ما اقدرش اجزم بيها دلوقتي الا لو كانت موجوده دلوقتي والرؤيه ثابته معاكي فهيبقى اسهل احنا هنشوف ال- العين هنحفظ نفحص المحفظه الخلفيه متامر هنشوف ايه سبب اضمحلال الرؤيه هل في حاجه في القرنيه هل في حاجه في الشبكيه لكن ما تخافيش مش هنحتاج ماسه جل- لياج ليزر دلوقتي خالص تمام الحقيقه كانت اتصلت وانا ما ايه الكلام خدني وما ردتش عليها آه، طيب آه، الوقت خدنا في آه، القرنيه بس اهم حاجه تكونوا عرفتوا طبعا انا ما اتكلمتش على خمس القرنيه هتكلم عليها في حلقات اخرى لانها جزء حساس ومهم جدا في العين آه، بس اهم حاجه عرفتوا الاعراض عرفتوا بعض اسبابها بعد كده هنتكلم بقى في اصابات القرنيه وقرحه القرنيه وحاجات كتير جدا في القرنيه عشان نحمي العين من اصابات القرنيه آه، ده كان موضوع حلقتنا النهارده ومتشكرين على استماعكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الصحة كنز لا يفنى